أنتم على تسعينات اف ام
رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان غنوله شهر طوله غنوله أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا
يا مساء الجمال والحلاوة على أحلى مستمعين بيسمعوني دلوقتي من جوه مصر واحلى صباح واحلى كنافه وبسبوسه وكمان قطايف على مستمعينا كمان من بره مصر نقول صباح الجمال والفل عليكم يا رب معاكم شيرين امين معانا النهاردة الجميل حبيبي أحمد حسين ازيك يا شيرين ازيك يا أحمد عاملة إيه؟
أخبارك؟
انا عايز اقول لك انا النهارده مبسوط جدا جدا جدا ان انا لاول مره اكون في سهره معاكي بجد حاجه جميله جدا وبلس بقى الانبساط الفظيع اللي احنا فيه ده أنا قلقانة منك جدا جدا جدا ومن ليه؟
وجودنا مع بعض ليه ليه إيه بس ما دام في كنافة وبسبوسة وأكل ولخبطة فهتبقى حاجة لطيفة بصوا يا جماعه هو من الاخر هي شيرين قلقانه يعني مني عشان هي عارفه احنا اصدقاء على المستوى الشخصي حبيبي والله.
فالحمد لله انا بقلبها عيد ميلاد في اي مكان وانتوا طبعا عارفيني كمستمعين ان انا بقلبها عيد ميلاد في اي حته فمش قادر اوصف لكم هي قلقانه ازاي بجد وحشتونا وحشتونا وحشتوني جدا جدا من آه، اخر season انا عملته مبسوطه ان انا معاكم النهارده وان شاء الله الموضوع يعجبكم النهارده موضوعنا عن رمضايت رمضايت واخدين بالكم رمضان ودايت قال يعني الناس بتعمل دايت ماشي بتعملي دايت آه والله اهو صوت بعمل راحه اهو بعمل اه يا جماعه النهارده بس عشان الضيوف الحلوين اللي معانا قلقانين احنا كلنا عندنا كحه فاي حاجه ايه استحملونا اي صوت كده اي صوت كده اعرفوا ان في حد كح مش احنا خالص آم، اه بعمل دايت و... وبروح الجيم وان شاء الله الضيوف هيشهدوا على كده عشان دول ال... ال crew بتاعنا في الجيم آه بحاول يعني وفي رمضان الى حد ما بحاول انتظم انت ايه النظام يا باشا بصي هقول لك انا كنافتك حاجه ببسبوستك اللي قبل الحلقه طبعا احلى حاجه دي احلى حاجه تتاكل دي كنافه ده عملوا يا بنتي كنافه دلوقتي بالفشار كراميل انت عايزه إيه اكتر من كده لا هو انا بصراحه بالنسبه لي الجيم والدايت في رمضان يعني بلاش اقول لك قبل رمضان هو كده كده واحد بس هنتكلم في رمضان يعني بعتبره زكاه فلوسه زكاه انا بدفع ز- الفلوس بتاعت الجيم زكاه ما بروحش ما بروحش الجيم انا بس بطمن عليهم من وقت للتاني كده "ها يا جماعه ظهر عليا ان انا خسيت اي حاجه طب تعالى لا ما هو عندكم خلاص بقى يعني انتوا الفلوس عندكم موجوده في ايد امينه طب انت كده شريك مثالي ليا في السهره النهارده شفتي بقى احنا نخلص ونطلع على السحور ونطلع ناكل نضرب بقى.
اه والله اوعى العظيم بقى.
بجد وتقولي لي دايت وتقولي لي جيم منين لا بس يا بقى عشان ماما احنا معانا النهارده ضيوف آه، عزاز على قلبي جدا جامدين جدا جدا من آه، من آه، اقوى الناس واحلى الناس اللي انا عرفتها بصراحه على على المستوى الشخصي معانا دكتوره نسمه النصار وكابتن كريم عزت من اشهر الجيمات الموجوده في مصر واللي تعاملت معاهم انا على المستوى الشخصي منورينا النهارده هنعرفكم عليهم ان شاء الله بس- في بس اللينكات استني- الجاية.
ايوه نستنى عليهم كده اللينكات الجايه كده في الفقرات الجايه نقدمهم ونسالهم ونعرف الناس بيهم اكتر هتجنني اجننك لا لو بالنسبه بقى للجنان يبقى تعالي بقى نسمع ف... آه، نسمع في الفاصل هنسمع آه، فؤاد المهندس وصباح الراجل ده هيجنني بس قبل ما نخرج آه هنستنى اجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده وهو تحب رمضانك دايت وجيم ولا اكل وانتاخه هنستنى اجاباتكم ورسائلكم على الفي على ال page بتاعتنا آه تسعينات FM وفي انتظار مكالماتكم على 010427894
ونقول الرقم مرة تانية 01000 42 7894 وكمان تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب والفايبر وكمان على ال account الخاص بينا آه، 90s on air.
ايه الدخله دي في أيوة.
ايه اقول انا كم طب استني كده ما تنسوش بقى يا جماعه الهاشتاج بتاعنا رمضايت
صايم صايم صايم يا اخواتي
الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد اللحمة ثلاث أشكال وطيور بجنيه ريال ويومات رز ومكرونة وكنافة بالرز وعلى بتونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعدقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعدقة وبلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان دي نصيبة ايه دي عالم فهموه رمضان ما عمره القلب كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين ويخش المطبخ ويقوم زعبة أمشي يجي من العصر للمغرب وحريقة الطين ويخش المطبخ ويقوم زعبة أمشي عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس طب فين اللحمة المشوية والبسة فين والتقلية والسمك الزوق اللي انا جاي راح فين والشوربة فين هي
وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعدقة وبلاش تفكير وبلاش تفكير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعدقة وبلاش تفكير وبلاش تفكير اصرخ وقول يا اخواتي صايم وراجل شيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان دي نكبه ايه دي يا اخواتي عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان والكل ابوزة اصل بحبه في فطور رمضان ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان والكل ابوزة اصل بحبه في فطور رمضان يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمه تجر لقمه يشبع ويقوم على طول يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول ولقمه تجر لقمه يشبع ويقوم على طول والاكل بحاله وينشال والحال تاني يوم هو الحال والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ وقول يا اخواتي صايم وراجل شيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان تعالي لي ياما يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده الراجل ده هيجنني هيجنني هيجنني
أنتم على تسعينات FM
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في اجمد سهره في رمضان رمضايت رمضايت انا عاجبني الاسم والله الصراحه وانا بصراحه جدا رمضان طبعا ما تنسوش طبعا تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على 90s on air اللي هي 90s بالعربي يا أو- احمد معلش عشان بس احنا لسه في الاول كده وانت الاكل بين كابس على أوي نفسك خالص، عايزين مش نقطه هتوصل نظام آه هتبعتوا لنا على البيج بتاعتنا تسعينات اف ام وكمان هنستنى مكالماتكم على 01427 894 ده من حق بره فعلا.
مصر على 19 اون اير على الفيسبوك ماسنجر مستنيين اتصالاتكم ومكالماتكم اجاباتنا على سؤال حلقه النهارده او سهره النهارده اللي هو كان أقول تحب له أنا.
رمضانك يكون دايت ورياضه ولا أكل وأنتخة وشعره شبرقه أي- ايه ايه دعايه كده لا لا لا شعره شبرقه بس آه، طيب خلينا نرحب بضيوف الجامدين قوي معانا معانا النهارده كابتن كريم عزت personal coach وهو ال private trainer بتاعي آه، معانا ومعانا دكتورة.
دكتور نسمة نسمة.
نصار ازيك اخبارك الحمد لله ازيك يا احمد يا رب تكوني دايما بخير بخير الحمد لله احنا بقى هنبتدي دلوقتي ladies first فعايز اقول لك عرفينا وعرفي المستمعين اكتر بيكي طيب في البدايه كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم عليك وعلى كل الامه الاسلاميه آه، رمضان- اجمعين رمضان كريم عليك يا رب وعليك كمان يا امين كريم يا رب انا دكتور نسمه نصار اخصائيه تغذيه علاجيه آه، ماجستير ودكتوراه في التغذيه العلاجيه وخبره بقالي اكتر من عشر سنين في مجال التغذيه
آه، معانا كمان آه، كابتن كريم اخبارك اهلا وسهلا منورني يا كريم النهارده ربنا يخليك كل يا سنة شيخ.
وأنت طيب وانت وبخير.
طيبه وكل الامه الاسلاميه بخير وانت طيب يا كريم عامل ايه بقى انت اخبارك انا الحمد لله تمام واخبار الجيم معاك ايه بقى كله تمام بعيد عني بقى عشان انا بتاع اكل وض... اكل وانتخى بقى ماليش دعوه انا بكلام.
كله اتمرن عادي مفيش مشكله بس المهم تتمرن آه والله انا دافعه زكاه طيب ممكن تعرفني بنفسك اكتر انا كابتن كريم عزت personal trainer في احد الجيمات المشهوره آه، في ال sports field من 2006 آه، في كل حاجه ومعايا دبلومه في الاصابات الرياضيه في ال sports injuries بس بس منورنا يا كريم كده.
النهارده عامل ايه اخبارك بقى كله تمام الحمد يا لله رب دايما بخير دكتورة نسمة قبل ما نبتدي حتى الأسئلة اللي احنا موضبينها كريم قال ايه آه، كل واتمرن كل ها طبعا ايه 70% ناكل ايه دايت و30% رياضه بيكملوا بعض يبقى نبتدي اول سؤال بقى لدكتوره نسمه ازاي ناكل صح في رمضان ازاي ناكل صح طيب عشان جسمنا يستفيد صح من الصيام يبقى لازم نغير بعض العادات الغذائية الخاطئة آه، اللي بن بنتبعها للأسف آم، أثناء شهر رمضان كتير مننا عنده اعتقاد خاطئ إن رمضان شهر الأكل والعزومات والحلويات وبالتالي زيادة الوزن طب امشي انا بقى
هو مش اعتقاد خاطئ ده الواقع يا اقعد فندم معانا لآخر الحلقة عشان تعرف طيب تمام خلينا للاسف ده اخت- آه، اعتقاد خاطئ عند الكل آه، كمان لازم نتعامل مع معدتنا ان هي عضو مهم جدا في الجسم لازم نحافظ عليه وما نرهقوش تمام احنا المعده بتبقى في حاله استرخاء تام لمده 16 ساعه اللي هي الفتره بتاعت الصيام بتاعتنا بيكون الدم غير واصل ليها بشكل آه، كافي تمام.
فبالتالي لما بنيجي نفطر بنبقى محتاجين ان احنا نهيئ المعده ما ناكلش وجبه تقيله زي ما كلنا ما بنعمل بنحاول ان احنا نوصل الدم ليها بش بتدريج اوكي الموضوع طلع كبير آه.
قوي مش الموضوع بشكل طلع كبير مش قوي.
بشكل مفاجئ ليه كتير مننا لما بيجي يفطر وجبه تقيله بيحس بعدها بالخمول والكسل والصداع ليه؟
ان بيتم ضخ الدم بكميات كبيره للجهاز الهضمي وبالتالي كميه الدم اللي بتوصل للمخ بتقل فتبدا بعدها تحس بايه بإيه؟
بخمول صداع انتخى.
وكسل حالة الشعب المصري ودوخة كله بعد الكسوة.
وانتخى ايوه انتخى في طب الاخر واضح ان الحوار ابتدى ي- يشد الناس معانا كده في الاول اتصال تليفوني ونقول الو نقول يا مساء الفل يا مساء مساء الخير النور مساء النور عليكي نتشرف باسمك نوران عثمان ازيك يا نوران عامله ايه اخبارك اهلا احلى في يومك في عاملين إيه؟
الدنيا الله يخليكي ازيك يا شادي ازيك يا يا نوران يا أحمد؟
حبيبتي عامله ايه كل سنه وانت طيبه الحمد لله كل طب.
سنه وانتم طيبين وانت ايه طيبه يا رب الاخبار ويا رب تكوني بخير يا رب واحسن حال الله يخليك قولي لي يا نوران ال- اتفضل.
بالنسبه لك رمضان بقى عباره عن ايه رياضه ودايت ولا اكل وأنتخة بص انا لو هرجع بالذاكره لورا كده انا السنه اللي فاتت او اللي قبلها كنت مواظبه على الجيم بعد الفطار على طول يعني اكل و- واخلص واشرب كده الشاي وانزل بعد كده انزل الجيم واعمل كل الحاجات اللي ورايا لو في class ادخله معرفش ايه وكان فعلا النظام ده كان جميل جدا طب تمام ايه زماني اللي بقى بوظه مش قادره اخد ال step اصلا
عايز حد يعني- يشجعك مفيش حتى لو في تشجيع من اي حد مش قادره اخد ال step مبقاش عندك الطاقه وقت خلصانه مش عارفه في ايه طيب عندك سؤال يا نوران تساليه لكابتن كريم او دكتور نسمه آه، والله هو السؤال بقى احنا ليه بنحب قوي الحلويات في رمضان بالذات؟ يعني انا عايزه اعرف الموضوع ده هنا السؤال عند الدكتور واضح ليه بنحب الحلويات اكتر ليه بنحب الحلويات اكتر آه، ده من ضمن المعتقدات بتاعتنا ان رمضان آه، شهر الحلويات اه اصل كنافه كنافه وقطايف يا جماعه ما وقطايف.
بنشوفهاش طب غير في لا، دي ممكن رمضان ناكلها على مدار السنه بس اه هي لازم في رمضان على هي فكرة لازم هي ده من ضمن المعتقدات ومن ضمن الموروثات بروتوكول.
بتاعتنا بالظبط آه.
ان رمضان جه يبقى هناكل لا لا بس كنافه فعلا هناكل انا بحس ان الجسم محتاجها او ايه معرفش بحس ان الواحد ما انا ممكن مش عشان عايزه السكريات اكل اكل عادي طب قولي يا كريم ايه رايك في لا الموضوع ده هو احنا للاسف معتقد عندنا احنا رابطين كل المناسبات في مصر هنا سواء كانت دينيه او اجتماعيه عادي بالاكل بالاكل اه والله شم صح.
النسيم اكل العيد الكبير اكل العيد الصغير اكل صح، رمضان صح.
اكل ورق عنب كل بقى.
المناسبات آه، رابطينها بالاكل هو احنا الشباب معروف بتاع الاكل ان رمضان آه، حلويات عشان في بعض الاصناف ما بتتعملش او ما يا كريم بناكلهاش مش الا انت في قلت كل رمضان بس واتمرن كل واتمرن كل بس مرة كل صح بس ما تنساش صينيه كنافه وننزل نتمرن يا سيدي برضه انا قلت امسك في الكلمه عشان دكتوره نسمه كل لا.
المعتقدات خاطئه أنا هظبطكم معلش، دلوقتي.
يعني مش هناكل كنافه بالنوتيلا ولا ولا الحاجات كنافة الجديدة اللي بالمانجا بقى نازلة كمان.
بالكوتات لا والكركديه مانجا ايه المو...
والكلام ده.
يا جماعه ده بقى فيه فشار طعمين، بالكراميل طعمين.
دلوقتي
ده وصلت الكنافه عملوها بالرز بلبن اه اه اه في يعني دي إحنا صعبة قوي.
ناقصين دي انا بسميها الجريمه مش عارف.
الرمضانيه بقى فاتتني انا الموضوع ده دي جريمه متكامله اه والله ميرسي جدا ليك يا نوران الله يخليك كملي الله يخليك.
معانا.
تسعد. ان شاء ميرسي يا الله رب.
وبالتوفيق ان شاء الله ميرسي يا قمر bye إن شاء bye الله.
bye okay bye.
اتفضل
طيب ندخل بقى على السؤال التاني لكابتن كريم آه، اكتر سؤال آه، بنقوله في رمضان لما بنيجي ننزل الجيم آه، ايه احسن وقت مناسب ان احنا نمارس فيه التمارين بتاعتنا قبل الفطار ولا بعد الفطار
آه، هو دي احسن حاجه طبعا ان احنا نتمرن بعد الفطار آه، بعد الفطار ويكون بعد الفطار بساعتين او ثلاث ساعات دي- عشان ده المية؟
احسن وقت ان احنا نتمرن فيه عشان اقدر ان انا اشرب ميه وجسمي فيه طاقه و... وانرجي وان انا اتمرن وادي التمرين بتاعي آه، بشده كويسه قبل الفطار انا ممكن اتمرن عادي مفيش مشكله بس انا كده حارم جسمي من الميه آه، مفيش في جسمي طاقه كفايه ان انا اتمرن آه، بالكفاءه بتاعتي العاديه آه، فده هو اللي ما يفضلش التمرين يكون قبل الفطار بس لو حد ظروفه ان هو يتمرن آه، قبل الفطار بس وبعد الفطار مشغول عنده ظروف عنده شغل عنده اي حاجة فطبعا لازم يتمرن احسن ما ما يتمرنش خالص تمام بس هو احسن وقت طبعا بيكون بعد الفطار تمام طيب انا بس هرجع لسؤالي للدكتور- لدكتور دكتورة نسمه مظبوط آه، لان انا يعني بصوا يا جماعه من الاخر كده انا بتنكش في موضوع ان ازاي ازاي يعني امنع الاكل فانا عايز اسمع منها لحد الاخر بصراحه يعني لا كملي كملي طيب، عشان إحنا خاطر قلنا واضح إزاي إن في نعمل- عداوة لازم جاية.
نهيئ معدتنا قلتي بالظبط احنا آه.
قلنا ازاي ناكل صح احنا قلنا في البدايه لازم نهيئ المعده طب هنعمل ايه احنا بنبدا بثلاث حبات تمر مع كوبايه لبن او كوبايه لبن رايب تمام وليه لبن او ليه التمر لان التمر غني بالسكر وبالفيتامينات والاملاح المعدنيه كمان بالالياف فده بيساعد ان احنا نرفع مستوى السكر في الدم بالتدريج كمان السوائل اللي موجوده في اللبن بتشغل يعني جزء بقى في المعده بتبدا تحسسنا بالشبع تمام اوكي بعد كده هتبدا حاله الخ... ال... ال... النهم الشديد او الرغبه تهدى.
للاكل تبدا ايه تقل تهدى بقى.
ان بشويه بقى ايه اشارات كده هتروح للمخ تقول له انا كده تمام متظبط اهدي عليا هي ده عشان بموت دلوقتي منك
بالظبط شويه شويه okay وبعد كده ممكن برضو حتى من غير التمر او اللبن ممكن اقدم كوبايه مثلا عصير fresh او بوله شوربه بعدها بربع ساعه او بعشر دقائق ببدا ادخل على الطبق الرئيسي ليه بنقول 10 دقايق او ربع ساعه في الفتره ديت انا بحاول اقوم اصلي ال- المغرب آه، واشرب ميه يعني انا برضو كمان ما بفضلش ان انا اكسر صيامي على الميه خصوصا ان احنا دلوقتي في شهر رمضان جاي في حر في جدا الحر حر جدا ومعظمنا بيبقى راجع من الشغل آه، تعبان وحران وماسك كوبايه ال- آه، إز- او الازازه الميه آه.
الساقعه المشبره ومستني الاذان ياذن عشان يشربها ودي من اكتر حاجة.
العادات الغذائيه السيئه طب لو عصير حتى لو عصير مفيش مشكله احنا بتبقى زي ما قلنا ساقعة عصير قوي fresh يعني.
بس ما يكونش ساقع ليه درجه حراره الجسم بتبقى كام 37 تمام.
تخيل انت بتدي له مثلا آه، كوبايه ميه minus 4 او 5 درجه مئويه تمام.
ده بيعمل ايه تقلص والام حاده جدا في المعده فلازم ان احنا دايما نشرب الحاجه تكون في درجه حراره آه، معتدله حتى لو انت بتحبي تشربي ميه ساقعه اخدها بعد الفطار بس ما اخدهاش على معده فاضيه فاضية.
تمام انا بس معلش اسف في مقاطعتك بس جالنا تليفون وعايزين نقول مساء ألو.
الفل مساء الخير يا مساء مساء الجمال الفل. مين؟
عرفينا من شرف.
ازيك يا شيرين ازيك يا احمد مساء أهلا.
الفل تمام.
عليكم مساء الخير على تسعينات FM اهلا بيك معاكم حسنة عوض حسنة ازيك يا حسنة؟
حسنة عاملة ايه كل سنة وانتي طيبة طيبه يا قمر وانتي طيبه وانتي طيبه ازيك يا احمد عامل ايه الحمد لله انت اخبارك عامله ايه في رمضان مبسوطه جدا جدا جدا في رمضان اه مبسوطه جدا بالسهره بتاعتكم قوي قوي يا ربنا يخليكي حقيقي والله.
ربنا يخليكي يا حبيبتي انا كمان سيبوني ارحب ب- ب- بالك- بالدكتور نسمه أيوة.
نصار وال coach آه، كريم كريم اه اهلا مساء بيك الخير عليكم مساء النور كل مساء سنه وانت النور.
طيبه وانت طيب ازيك كل الحمد سنه وانت لله، طيبه تمام.
يا حسنة وانتوا طيبين عاملين ايه معلش الصوت بس ال connection مش حلو قوي بعيده شويه صح تحس ان الصوت انت بعيد قولي شويه لنا آه، بتتمرني أنا- ولا أنا- انا بتاكلي على فكره حبيت ادخل النهارده ايوه آه، آه، طبعا السهره انا يعني على حد علمي وان هي رياضيه تمام ف- آه، فحبيت النهارده بما ان انا بدرب فن الاتيكيت مهم.
يا سيدي ف- اه ف- فكنت عايزه اقول ان فعلا الاتيكيت طبعا انا مش هتكلم على الصعيد النفسي وال- والبدني وال- والذهني لان طبعا ال coach قاعد والدكتور قاعد فأنا ما ينفعش ان انا اتكلم انا هتكلم بس على الصعيد الاجتماعي اللي هو ليه علاقه بفن الاتيكيت اولا احنا لما بنيجي ندرب في ال- اي session تدريب بن بناكد عليهم في اول حاجه خالص ان هم لازم يلعبوا رياضه على الاقل يومين في الاسبوع ولو وقتك مزنوق قوي يبقى لازم يوم واحد في الاسبوع ليه بقى لان ال- ال- ال- الرياضه اولا بتعلي مستوى الذكاء الاجتماعي جدا جدا بتقوي من العلاقات الانسانيه داخل صالات الجيم او النوادي يعني بتقوي من الصداقات تمام فبتبقى انسان مش منطوي وده تمام اللي احنا بنحتاجه في الاتيكيت ان هو فن التعامل مع الاخرين بتتعامل ازاي كمان آم، ال ال في خصال حلوه قوي في الرياضه ال- آه، الواحد بيكتسبها وهو بيلعب زي الصبر اولا انت بتصبري لانك انت مثلا بتبقي الناس اللي هي بتبقى رايحه فايت قوي فبتصبر لفتره طويله او بتصبر مع الكابتن علشان تجيب نتيجه تعلمك الصبر والتحمل والثقه في النفس تمام اهم حاجه في الرياضه ما بينها وما بين الاتيكيت ان احنا عايزين الثقه في النفس تاني حاجه قوه الاراده والمثابره طبعا انت يا والنشاط.
كريم بتشوف ال- اللي حسنه بتحكي عليه ده كله آه، طبعاً، والدكتوره ده نسمه في قوه كريم.
الاراده حسنا انا عايز اسالك سؤال كده اتفضل يا احمد طيب انا بس في البدايه تعالي نسالك سؤال الحلقه ونقول لك انت في البدايه بتحبي رمضان دايت ورجيم ولا اكل وانتخ هو واضح طبعا أنا من اصلا already الكلام عامله دايت اصلا انا م- يعني مش عايزه اقول لك انا مبهدله نفسي من- من هايل.
أول- برافو من عليكي.
أول رمضان. آه.
حد بيشاركني اه والله طب آه.
ده أنا أروح لأن بقى.
كمان رمضان روح يا بيساعدني ان انا انزل في الوزن جدا اه يعني آه، حقيقي رمضان مش بيتعبني في ال- في الاكل بل بالعكس الواحد لما بياكل كتير بيتعب جدا يعني انا جربت اه جربت اول يومين كده تقلت قوي في الاكل عايزه اقول لك ان انا مثلا كنت على السحور مش قادره اتنفس ومش عارفه اصلي و... وتعبانه قررت ان مثلا من ثالث يوم لا هنزل الجيم وعادي وه... وهمارس حياتي الطبيعيه اللي انا بمارسها لان انا حاطه يعني هي بس مشكله في رمضان للناس اللي اللي بيروحوا ال- ال- الجيم او بيلعبوا في النوادي او كده ان ان احنا الصبح بيبقى فيه طبعا الدكتور عارفه ان في الجسم بيبقى عنده ميتابوليزم لازم على الساعه 8 او 7 الصبح مهم.
بنفطر صح فاحنا طبعا في رمضان مفيش فطار فيعني بتبقى صعبه قوي ان احنا مثلا نروح من 9 ل 12 نلعب ده صح فانا فعلاً.
بخلي اللعب اه ب- باخر بقى ساعات طبعا خلاص احنا غيرنا البيولوجي الساعه البيولوجيا خالص كلها بقينا نلعب من واحده لثلاثه مهم.
على اساس ان فتره ال- الفطار هتقرب خلاص هي دي بس اللي ساعات في ناس معانا كمان في الجيم بيدوخوا لما بي بيتكوا قوي في ال- في في التمرين التمرين بس كده فالواحد يبقى احسن حاجه آه.
بقى انه ما يروحش الجيم يا جماعه بقى ايوه بقى احمد على بيحرككم يا الأقل على جماعه الأقل.
محدش يسمع كلام احمد ميرسي جدا اسمعوا حاسة كلام يا بيكي.
دكتور.
بس يا حسن.
كلهم عندنا اقول انا والله بس فعلا فعلا فعلا ال coaches كلهم بيقولوا ان لازم الرياضه في رمضان دي احنا بن ب... يعني انا من هنا من اذاعه تسعينات اف ام بقول ان الرياضه في كل وقت والرياضه اهم كتير في رمضان والرياضه ليها contact كبير جدا جدا جدا ما بينها وما بين فن الاتيكيت طيب حييكوا على السهره الحلوه دي مبتكرة متشكره جدا ميرسي يا حسن ميرسي ميرسي جدا ليك يا ميرسي.
حسن.
بالتوفيق يا رب شكرا شكرا جزيلا باي باي ميرسي جدا ونرجع لكم تاني مع دكتور نسمة واضح ان الموضوع بصوا يا جماعه من الاخر كده واضح ان نسمة سابت بصوا ال... ال... يعني الحلقه وموجهه لنا الكلام اللي هو انت هتعمل دايت.
هتعمل هتخرج من الحلقه النهارده هتمشي على كل التعليمات طيب نرجع نقول بقى ان نكمل، احنا آه، دلوقتي بالظبط، احنا إزاي انت هنعمل؟
قلتي ان احنا نبدا بحاجه درجه حرارة تكون مظبوطه بالظبط آه، عشان ونبدا بثلاث تمرات او آه، لبن عشان او خاطر بولة ما- شوربه او كوبايه عصير آه، فريش ممكن تمام وبعد كده قلنا بنستنى 10 دقايق ربع ساعه في خلال ال 10 دقايق وربع ساعه ممكن نشرب ميه ممكن نصلي المغرب بحيث ان احنا نبدا نهيئ المعده بعد كده بندخل على الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي ده بيبقى عباره عن ايه عباره عن خضار وسلطه في بروتين وفي جزء من النشويات النشويات زي الرز العيش المكرونه البطاطس طيب بط ديك رومي
ايوه بروتين.
ده برو- ده بروتين آه.
ده اول يوم رمضان لازم البط ديك الرومي طيب في ناس كتير ايه طب انا مش هاكل محشي لا هناكل محشي براحتنا مفيش اي مشكله بس, بس هناكل مش صح حله محشي ما بالظبط يعني إن احنا بنقول ايه اربع او خمس معالق رز طب ما الاربع او خمس معالق دول رز دول ممكن يترجموا مثلا آه، بثمان وحدات آه، محشي ورق آه، عنب او كرومب او ثلاث اربع حلو حبات قوي ده.
كوسه او آه.
بتنجان طب ما نخليهم ثمانية من كل صنفة تبقى أحلى والله ده احمد لو هو أحمد vegetarian vege- لو هو نباتي نباتي.
ياكل محشي كله خضار لا لا، لسه البروتين احنا دلوقتي بنتكلم على بنتكلم طبق على بنتكلم على طبق واحد لسه في الطبق يعني بلاد الرئيسي في قلب بتاعنا.
الس- السفرة قدامنا بقى لسه ما هي يا دي جماعة.
بقى من العادات الخاطئه ان احنا بقى عندنا اكتر من صنف في الص- في السفره الواحده عشان خاطر برضو العين تبقى شايفة حاجة حلوة قدامها العين.
يعني.
لا لازم دايما نحدد الاصناف بتاعتنا ولازم نختار طبقنا بشكل صح كده احنا اتكلمنا على و- وجبه الفطار بشكل سليم وبشكل صحي بعدها بنستنى ساعتين ثلاثه بنبدا ناخد وجبه آه، خفيفه ودي انا بفضل فيها ان احنا ناخد آه، فاكهه والحمد لله كمان احنا دلوقتي في قطايف فترة- لا هناخد قطايف بس مره او مرتين في الاسبوع القطايف مش نبات يعني
تمام ليه انا بقول دايما الفاكهه وبالذات الفاكهه نركز على البطيخ والكنتالوب في فتره الصيف لان هم غنيين جدا بالميه والالياف اللي بيساعد على ترطيب الجسم بعد بقى الكلام ده كله يجي بقى الكابتن كريم تعالى لي بقى تعالي على بقى.
المكن ادخل قبل بقى كابتن كريم أنا بس هقول على وجبه السحور ان احنا بنحاول ناخرها على قد ما نقدر يفضل انها تبقى قبل اذان المغرب بس... آه، آه، اذان الفجر سوري بساعه انت شكلك جعانة جعانه ما تقلتش النهارده
دي المفروض ان الوجبة دي بتكون قبل أذان قبل الفجر اذان الفجر بساعه بساعة.
يفضل وال- طبعا طب- وهنتكلم طبعا عن وهنتكلم اهميه فيها معلش يا بالنسبة احمد عايزه للمية كمان بس بقى كمان.
عشان احنا سالنا كابتن كريم في سؤال وتكملته انا بس عشان دي مهمه بالنسبه لي كلنا بيعتقد انه لو اتمرنا قبل الفطار واحنا ما كلناش فاللي هيتحرق يبقى من جسمنا لكن لو كلنا بعد الف... كلنا وفطرنا ونزلنا اتمرنا فاللي هيتحرق في التمرين الوجبه كل الناس اللي بيقولوا كده بيتمرنوا قبل الفطار بيروحوا ياكلوا اللي هم آه عايزينه يعني والله هم أنا- أنا- بيفكروا كده لكن أنا من أول التنفيذ رمضان مفيش تنفيذ خالص لا مش لازم الواحد لعب تمرين فيه بروتين دلوقتي العضلات تعبانة لازم يديها بروتين على قد ما أنا ما يقدر عنديش مشكله مع البروتين آه.
كل البروتين اللي انت عايزه تمام.
المهم انت مشكلتك انت مع الكنافه كنافة الكنافة والقطايف كارب مش بروتين، والبسبوسة آه، كارب لا وفات.
بقى والمكرونة البشاميل آه.
بس والله والمحشي فعلا انا لما بتمرن قبل الفطار فعلا بتحس ان انا بفطر وانا عندي صفاء نفسي وضميري مرتاح باكل كل اللي اللي هو concept concept ان في تمرين اصلا لازم يكون في تانيب ضمير بقى على مدار اليوم كله ان اي حاجه فيها لخبطه لازم يكون في بقى الضمير يشتغل شويه في اللي هو تانيب خلاص انا حرقت فهعوض بقى اللي انا اه حرقته والله اه ملهاش باخد بارتياح ملهاش علاقه جدا بالفطار في يعني رمضان بيقول لك ضمير ده انا برميه في الثلاجه وبقعد بره اكل والله العظيم انا خايفه منهم جدا يعني عشان الواحد بيتابع معاهم بعد كده آه، انت دكتور انا بتعترفي بحاجات دكتورة، كتير أيوة.
كويس الاعترافات دلوقتي حسابها معانا مفيش بعدين حاجات طلعت دلوقتي سالت في القطايف وانت قلت لها مرتين في الاسبوع اه طبعا هو طيب مش كل يوم
طيب ما تيجوا نطلع فاصل طيب ماشي ما تيجي نطلع فاصل يلا.
بسرعه كده نطلع فاصل سريع طيب.
ونرجع تاني قبل و...
ما نطلع طيب نقول للناس كده بسرعه انتوا طبعا تقدروا مستنيين الكومنتس بتاعتكم طبعا زي ما احنا على صفحتنا على الفيسبوك تمام تسعينات كده اف ام.
تسعينات اف ام ومستنيين مكالماتكم على 010427894 ومن بره مصر على الفيسبوك ماسنجر 19 zone air نروح لفاصل ونرجع تاني
ده ما ده كرش في الدلدلة وبدأ يعوق تحركي وشكله أصبح مزري ومهزلة يزداد منه تحرجي عذرا يا طبيب السمنة قد حاولت الالتزام بما كتبته لكنني لم أستطع فالكرش تدلدل مني حتى طال ركبتي واللغد تهتل حتى نفسي انقطع عذرا يا كل دجاجات تبلتها فإرادتي ضعيفة تتبل لها فزهدت المشوي وذهبت إلى الباني ولطاغن فتات لم أقوى اصبر عليه ما بين مسلوق لم يؤكل ومأكول لم يسلق ضاع الكثير من الكالوريز مليت قلبي دوما باليوم الفيري وحينما أتى هذا اليوم انتقمت لمعدتي يا من وقفت مجاهرا تملي علي نظاما يحجم معدتي يؤسفني بأن أبلغك بأنني بأنني قد حشيت ورق النظام وأكلته وأكلته لم يبقى شيئا منه عضعضت معه رغيف حواوشي مقرمش ووضعت القشطة على الزبدة في فطيرة وحككت قعر برطمان نتلة فيكن لزوات اللية يا ويلكم
أنتم على تسعينات اف ام
طبعا طبعا بعد اكل الكنافه والقطايف لازم يتمادى كرش الدلدله لازم طب هنعمل ايه رجعنا لكم تاني على صف... آه، رجعنا لكم تاني لسه لسه مكملين مكملين مع طبعاً.
راما دايت وطبعا مستنيين ال comments وبسم الله ما شاء الله شفنا شويه comments حلوه منكم دلوقتي هنقراها طبعا ال comments بتاعتكم بتتبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي وطبعا زي ما احنا مستنيين مكالماتكم على 010427894 وسؤال الحلقه بسرعه نقوله انت في رمضان بتعمل ايه ها؟ رجيم ودايت ولا اكل اكل وانتخى؟
وانتخى
طيب تعالوا بقى آه كده ناخد الأول.
comments في الاول ولا قبل ما ناخد ال comment يلا.
معانا مكالمه كده ناخدها بسرعه ماشي الو مساء الفل الو مساء الخير مساء الفل عليكي
آم، انا كنت عايزه اشارك معاكم في البرنامج منورانا منورانا.
انت دلوقتي مشاركه فعلا طب عرفينا نتشرف معانا باسمك انا okay انا اسمي سهى ازيك يا سهى عامله ايه؟
آه، وانا عاجبني قوي موضوع السهره يعني هو اكل السهره ولا هو فعلا آه، بننزل جيم طب انت بتعملي ايه بقى يا سهى؟
نعم بتعملي ايه بقى اكل وانتخى ولا بتنزلي الجيم ودايت؟ اعترفي آه، اعترف انا بعمل الاثنين والله انا باكل وانتخ وبعد ما انتخ اقوم اقول لا خلاص بقى يلا بقى نحرق اللي احنا انتخنا فيه ده فبنزل الضمير أنا بس ما بيشتغل.
بروحش الجيم مخصوص. انا بس بنزل بلف ال track بتاع النادي بس لفتين حلو.
واعتقد ده بيبقى يعني كافي جدا جدا يعني كافي يا كريم يعني- ولا ايه آه، يعني خليها نص ساعة خليها نص ساعة بلاش آه، بس ما تاخديش اللفتين في نص ساعة يعني نص لا انا ساعة بقى كنت عايزه بس اسال لا اسال سؤال يعني آه لان انا المعلومه انا ما كنت ما اعرفش اذا كانت صح ولا غلط وانا كنت قبل كده بنزل آه بعد الفطار بساعه هم قالوا لي لا انت المفروض تنزلي بعد الفطار بحوالي ساعتين ثلاثه عشان ما يبقاش فيه مجهود على عضله القلب ومش عارفه ايه فده بقى سؤال لدكتور التغذيه وسؤال للمدرب الموجود يعني فيدنا انت بقى وفيد الناس المستمعين فعلا هل ده معلومه صح ولا غلط هو ساعة وقته قليل شوية اه يعني هو يفضل بعديها بساعتين ممكن كمان لو معزومة بقى وفطار فطار يعني دسم ممكن توصل لثلاث ساعات كمان عشان الأكل يكون اتهضم تماما وتقدري تتمرني وبتتمرني بكفاءة كويسة ما تكونيش تعبانة ما تحسيش بدوخة ما تحسيش إن- بهبوط وانت بتتمرني آه، يكون كفاءتك في التمرين كويسة فيفضل اه من ساعتين لثلاث ساعات
okay خلاص ميرسي جدا ميرسي جدا ليكي، يعني.
ميرسي يا ميرسي حبيبتي، ليكي يا نورتينا النهاردة.
عليكم جميعا وان شاء الله يا رب كل الناس باحسن صحه يا وحال.
رب.
كل سنه يا وانت رب. ميرسي طيبه يا دكتور المداخلة ميرسي الفيروس ميرسي يا جدا حبيبي.
رمضان كريم عليكي طيب ناخد كده سريعا شويه من الاجابات الظريفه علشان ايه دكتور نسمه وكابتن كريم يسمعوا الانتخه والرياضه والحاجات آه، اول message جت من منى للهياتمي بتقول انا من 15 سنه كل سنه بقول هيبقى diet و gym بس آه، كده الموضوع بيخرج من ايدي وبلاقيه بقى كله انتخه آه ده كمان بالظبط عارفه ده بالظبط عامل زي اللي هو ايه انا او زي زي بالظبط اللي هو ايه انا هبدا diet من اول اسبوع ان شاء من الله اول يوم السبت كل يوم يوم هو السبت.
دايما يوم السبت انا عندي بيبداوا من يوم السبت وبعد السبت يجي الحد الله ايه الحاجه الحلوه دي لا خلاص هيبقى يوم الحد الله ايه الحاجات الجميله دي اليوم الاثنين لا كده بقينا في نص الاسبوع نبدا بقى من من اول يوم اسبوع السبت.
جاي ان شاء السبت الله الجاي امل منير كمان بتقول لا بقضي أك... إيه، لا بتقول اكل وانتخه انا بقضي اكل وانتخه بس ده غلط على فكره وبدا ياثر بالفعل على صحتي بس اعمل ايه بك... بكره الدايت بتعترف.
وبحب المحشي والكنافه النابلسيه والقطايف بالقشطه آه.
والفستق هناكل ايوه محشي بقى وهناكل قطايف يا جماعه والله مش بس- هحرمكم انا بس بجد ال diet اسلوب حياه دعوات دي كليه اقدر ابتدي وهي اول طلعه بس اللي بتكون صعبه هي شويه فعلا ال diet اسلوب حياه ده اللي عاوزين نوصله للناس.
طيب هو محمد يعني كتب comment غريب شويه فانا كنت حابب اقراه يعني هو بيقول لك ولا ده ولا ده نعم نعم بيعمل ايه
طب انت بتعمل ايه يا محمد قول لي يعني يا ريت تكلمنا وتقول لنا انت طب انت بتعمل ايه بالظبط و طيب ثواني بقى عشان تقريبا محمد كلمنا ولا مين اللي كلمنا معنا ناخد تليفون نقول نقول الو نقول يا مساء الفل
الو
مساء الفل عليك
الو
طيب بص كل يعني اللي بيكلمنا حاول تكلمنا مره تانية عشان واضح ان في مشكله في الصوت الو ايوه, أيوة.
سمعناك اهو ايوه ايوه اوعى تقول لي انت محمد
مين؟
ازيك يا مدحت مدحت عامل ايه اخبارك اخبارك يا مدحت إيه؟
الحمد لله يا رب تكون دايما بخير وباحسن حال قول لي انت بتبدا آه، رم- كابتن كريم بس اساله على حاجه خش آه. اتفضل اتفضل يا مدحت كنت عايز اعرف هو التمرين قبل الفطار احسن ولا بعد الفطار؟
هو انت بتصوم اصلا ولا ده بيسلمك ايه؟
ده بيسلمك بيقول لك انت بتصوم اصلا انا بصوم اصلا اه انا طبعا بصوم اه آه، طبعا بعد الفطار يا بصوم مدحت بعد الفطار طبعا ده احسن وقت للتمرين
انا مش سامع يا كابتن كريم معلش مش سامع صوتك بي...
بعد الفطار احسن بعد الفطار احسن آه، أيوة.
بعد الفطار احسن
هو بيقول لك هو الصوت واضح ان في مشكله اساسا في الشبكه لان حتى المكالمه كانت في الاول كان فيها مشكله هو كابتن كريم بيقول لك لا بعد الفطور بعد أحسن.
الفطار احسن
ايوه
طيب بص مدحت هو واضح ان في مشكله في الاتصال فعلا ف...
انت سمعنا يا مدحت كويس فاحنا هن يعني لو انت سمعنا بقى من الاذاعه نفسها فهو بيقول لك بعد الفطار هيكون احسن وكمان كان لسه من شويه كنا بنتكلم وقلنا ان هيكون الافضل كمان ان هو بعديها من ساعتين لثلاث ساعات هيكون احسن ليك افضل طيب آه، مدحت لو انت سمعنا او عندك لسه سؤال تاني عايز تقوله آه، تكلمنا تاني دلوقتي وناخد مكالمتك باذن الله احنا افتكرنا محمد يا رب منى طلعت كمان بتقول دايت وجيم وجيم ودايت ودايت وجيم وجيم ودايت ومعاك لاخر الشهر مش بس- مصدقك بس المهم زي ما بننوي نية الصيام من أول الشهر ننوي كمان نية ال diet وال gym علشان ربنا يبارك ونكمل مهما كانت المغريات وربنا يتقبل من الجميع برافو عليك يا اهم منى.
حاجه النيه حازم اهم حاجه حازم بقى داخل بيقول لي انتخه طبعا حازم رقم تليفونها بقى اديهولك بقى ونقعد مع بعض ننتخ انا وانت بقى ناكل براحتنا بقى يا عم محسن إحنا ده- حتحوت كمان بيقول انا بحب رمضان مع امي يا رب يخليها لك ويحفظها لك آه رباب رمضان بتقول احبه اكل وجيم آه ونشوف ايه اسئله ولا كومنتس ولا نعمل لا ايه تعالي نسال ضيوفنا بقى يلا نكمل بقى.
اسئله عشان يلا.
بصراحه يعني عايز اقول لك دكتور نسمه يعني بصي أنا عايز تقولي ايه الورقه دي هتمشي عليها اول ما نخلص دلوقتي ده بس نخرج بس
أنا هتشوفوا هس- احمد بنيولوك بعد ال انا هسلمك لدكتور لن نسمه أقبل.
يلا آه، طيب يا دكتور نسمة ازاي نتجنب العطش وقت الصيام
طيب نتجنب العطش ازاي ان احنا اول حاجه بنقلل الاطعمه ال- الغنيه بالنسبه عاليه من الاملاح زي المخللات والجبن المملح ان دي اه بتحتوي على نسبه عاليه طبعا من الصوديوم وده بيساعد على الشعور بالعطش آه كمان برضو الكافيين كتير مننا بيشرب المنبهات زي الشاي والقهوة بين كابتشينو.
الفطار والكابتشينو بين الفطار وبين السحور ده بيعمل ايه ان هي بتعمل على ادرار البول فبالتالي بتساعد الجسم ان هو يفقد كتير من السوائل برضو المشروبات الغازية نحاول ان احنا نقلل منها بقدر المستطاع ليه لان هي برضو بتخلي الجسم ما يستفدش آه، بالسوائل قدر آه، المفيد او القدر المستطاع برضو بنحاول ان احنا ناكل اغذية او اطعمة غنية بالبوتاسيوم البوتاسيوم بيساعد ان هو بيقلل من الشعور بالعطش واهم حاجه ان احنا بنشرب الميه من وقت الفطار لحد السحور وبنشربها بشكل متقطع ما جيش امسك الازازه بعد الفطار زي ما بشوف ناس كتير لا، ده اللي بيضحكك اللي بيبقى قبل لا، أذان.
احمد اكيد بتعمل كده يا احمد انا عارفه لا انت عارفه بنعمل كمان اللي هي البق بتاع اللي هو قبل الاذان انا في target لازم بالظبط.
احققه في اخر تارجت خمس دقائق بالظبط ولازم قبل اقعد الفجر اشرب ما اشرب يدن.
اشرب أقعد أشرب.
هي المشكله ان الناس بتبقى فاكره ان هي كده عارفه ايه بتعبي الجسم أيوة، آه، آه، فعلا.
ميه انت ولا عملتي اي حاجه بالعكس انت عملتي عبء على الكلى ضغطتي عليها فهي هتتخلص من العبء دوت هتلاقي نفسك داخله الحمام مباشره آه، جدا.
وجسمك عمال يتخلص من كل الميه زي الناس تقول لك ايه انا بتسحر من هنا اشرب الميه وادخل على الحمام طول الوقت وده بسبب طريقه شربنا الغلط لا انا ببدا اوزع الميه بين الفطار لحد السحور من 6 ل 8 كوبايات ممكن كمان اضيف للميه شرايح ليمون او آه، نعناع فريش وكمان برضو لما احس ان انا عطشانه اروي عطشي بالميه ما اروحش اشرب آه، مشروبات او عصاير بتحتوي على نسبه عاليه من السكر طيب هي دي مشكلتي انا فعليا انا يعني انا رمضان أما بيب- بيبدا معايا بمعنى صح آه مجرد ما بيبدا الفطار انا ما باكلش يعني انا من الشخصيات اللي ما بتاكلش بس الحمد لله خزان ميه شغال موجود في قلب المكان اي حاجه حلوه اي حاجه مسكره اي حاجه ميه ميه ارمي ميه على طول طيب خلونا قبل ما نطلع فاصل عايزه اسال كابتن كريم كمان سؤال آه انواع ايه التمرين اللي مفضل ان احنا نقوم بيها في رمضان يعني بنلعب عادي زي باقي السنه ولا في في رمضان انواع معينه من الرياضه مفضل ان احنا نلعبها آه، لا والله بنتمرن عادي كل واحد بيتمرن نوع رياضة اللي هو حاببها أو اللي هو بيفضلها أو على حسب ال target وال goal اللي هو عايز يعمله لو حد عاوز يعمل آه، عضلات ويكبر يتمرن weight lifting لو حد عايز يخس آه، يتمرن على حسب الجول اللي هو عايز يعمله حد عايز يجري حد عايز يعوم كل واحد يتمرن الحاجة اللي هو بيفضلها وبيحبها نقطة بقى هنا البنات كتير قوي بتسألها آه بيبقوا خايفين يتمرنوا بال weights او الاوزان التقيلة متخيلين ان ده حاجة تعمل لهم shape آه، عضل بقى وكده رأيك ايه في الموضوع ده؟
لا يتمرنوا لان هو مهم جدا لان آه، ال weights مفيده جدا ليهم ومفيده جدا هتحسن لهم كثافه العظم في جسمهم كمان آه، مش هيبقوا زي الولاد خالص لان في فرق ما بين ال hormones في الاتنين في الولد او البنت آه، الولاد آه، ال hormones فيهم عشر اضعاف البنات فلا يتمرنوا وده مهم كويس جدا ليهم خصوصا آه، هيفيدهم بعد كده لو في حمل آه، وبعد كده والولاده آه، ده هيكون support ليهم كويس جدا آه، في الفتره دي ومش تمام.
هيحسوا بتعب خالص فهو التمرين ال weight lifting مهم جدا لل آه، للبنات كمان زي الولاد
تمام طيب نسأل انا دكتورة عندي نسمة دكتور بقى، آه.
نسمه بس هما سؤالين بمعنى صح سؤال انا الاول شخصي آه، اخبار الزبادي ايه عشان الزبادي من الحاجات المرتبطه دايما بالاكل ده اهم حاجه في وجبه السحور الزبادي طبعا بيحتوي على بكتيريا نافعه دي بتساعد على الهضم وبتحافظ على الجهاز الهضمي كمان بتقلل برضو من نسبه الحموضه للناس كتير بتعاني منها اثناء ف- شهر رمضان طب والحلويات بقى الحلويات يعني بصي أنا نيجي يعني- بقى
جريت رجلي في بجد الاول والله كده ازاي اصل بصي حته انه اعتقاد خاطئ وما تاكلوش حلويات فده مش هيحصل انا ما بقولش ما تاكليش حلويات آه.
احنا مش قولي لنا هنحرم.
ازاي ناكلها طيب.
ونحافظ على وزننا برضو في احنا نفس عايزين الوقت.
نحافظ على وزننا ونخرج من رمضان بدون اي خسائر احنا نشرب طبعا مرض يا عارفين جماعة.
الحلويات زي ما بقولك ايه انا بسميها الجريمه الرمضانيه الكنافه بقى والقطايف والبقلاوه والسعرات الحراريه اللي ملهاش بس بنهار بنهار بس انا بنهار احمد بينهار معانا في الاستوديو طيب احنا عايزين نحافظ على وزننا بقدر المستطاع احنا ما بنقولش ان احنا ما ناكلش حلويات لا احنا ممكن ناكلها مرتين في الاسبوع وبنحاول ان ناخد مثلا آه، قطعه حلويات مثلا شرقيه بتكون آم، نص ح- آه، كف ال- الايد مم؟
كم مره كم مره كم مره احنا قلنا مره او مرتين في إيه، كم الأسبوع.
واحدة؟ نص الكف ده هي يعني كده.
قطعه هي قطعه واحده ونحاول برضو ان هي ما تبقاش كل يوم زي ما قلنا ممكن نخليها في العزومات يعني ناس كتير تقولي لا انا بتعزم مثلا بره او انا خارج اكل بعزم حاجه كل يوم.
بره لا ما هو اكيد العزومات مش كل يوم احنا ممكن نبدل الحلويات بافضل حاجه للفاكهه زي ما قلنا احنا عايزين نبدا نغير طب مفهومنا التمر التمر مسموح كم واحده في اليوم آه بصي الت- التمر يعني انا بفضل هو ثلاث تمرات او خمس آه عادات تمرات فردية.
عشان احافظ على وزني برضو بيحتوي على نسبه سكريات عاليه فبرضو ما ك- ما اصرفش منه يعني عندك من ثلاثه لسبعه ما تمام.
نزودش عنه انا من الناس اللي ممكن استغنى عن القطايف والحاجات دي ممكن اكل تمر بس بص، هي ابقى قالت عارفه لك نص- العدد المظبوط هي قالت لك نص كف ايد نص كف الحمد لله ايد كل شايفه واحد بقى كف على ايدي حسب عامل كف ازاي ايده انا ما عنديش أيوة.
مشكله كل واحد على حسب كف احمد انت هتاكل كتير قوي الحمد لله كف الايد تمام.
برضه كويس فانا بقول لك انا مش همنع انا مش هحرم لا انا هاكل بس مرتين مثلا في الاسبوع وبقيه الايام انا باخد ال- الحلويات بتاعتي من الفاكهه باخد الحاجه الحلوه من الفاكهه وكمان برضو بنحاول ان احنا ما ناكلش الحلويات بعد الفطار مباشره ناس كتير بتاكل من هنا وعايزه تحلي من هنا ليه لان لما بدخل سكر بعد الوجبه الرئيسيه ده بيعمل تخمر في المعده فبرضه الهضم بتاعي مش هيتم بشكل صح لا انا بستنى ساعه او ساعتين وببدا اخد الحاجه الحلوه بتاعتي برضه ما اجيش في وجبه السحور واخد حاجه حلوه دي بيكون سبب من اسباب الحموضه اللي احنا قلنا كتير بيعانوا منها تمام يعني انا مش قادر اوصف لك الحمد لله هو كلام والله مفيد بس انت احنا جالك اكتئاب يا بننهار احمد في الحلقه النهارده اه يعني انا عايزاك تشوفوا ال- آه، ال reaction ال reaction بتاعته يا جماعه انا بنهار يا جماعه انتوا بتتكلموا يعني حاجه حلوه كده تبقى موجوده قدامك يعني كمان هتلاقي برضو في ناس كبيره كانت بتتعامل معانا تلاقي دايما تعدمني لو ما لازم يبقى اكلتش في دي اراده مش- ولازم يبقى في target و goal انت ماشي عليه هي بتمشي قدامي وانا بفضل اجري وراها عشان اكلها
هتاكل الاراده انت نظم العزومات يعني نظم العزومات، شوف, شوف اولويات عندك طبعا آه، هتاخد اهم عزومات دي هي اللي تمشي عليها وبعد كده في عزومات مش لازم تتطفس وتاكل كل حاجه يعني.
مش لا، كل بص يوم هو- عزومه يعني خليها مرتين في الاسبوع يعني يعني في حاجه يا ماشي احمد انت ممكن تاكل من نفسك مش لحد ما بطنك تتملي لا أنا- لا انا باكل من نفسي بس هو عارف انت بقى ما انت ممكن نفسك تكون هو كلنا عاوز عاوزين يدوق من شوية.
كل صنف ما هو نفسه بتروح لكل صنف عشان كده بقول ايه لازم السفره بتاعتنا ما يكونش عليها اصناف كتير آه، يعني ماشي هنقول ايه ميرسي جدا ليكم بجد ويعني خلينا نروح فاصل هنطلع ونرجع فاصل تاني.
كده بسرعه خطافي ونرجع تاني
يا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم يا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم طلعت الجاكيتاتي نزلت بوديهاتي بصيت على دراعاتي لقيت جناح الدهون بصيت على رجليا شفت الكرش بعينيا لف حواليا طالع من حرف البنطلون يا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم ويا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم انا كل ما اخد bite يطلع لي سيلولايت فاتخض وعامل diet وبعد يومين باكل همبرجر يطلع لي سيلولايت فاتخض وعامل diet وبعد يومين باكل همبرجر طب بكره هروح الجيم فريح واكل bite يزيد السيلولايت فاتخض واكل همبرجر ما انا بكره هروح الجيم بكره لما بيجي بقول بكره هروح الجيم وبعده لما بيجي بقول انا بكره هروح الجيم وبعده لما بيجي بقول انا بكره هروح الجيم وبعده لما بيجي بقول انا بكره هروح الجيم يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم يا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم ويا ريتني رحت الجيم في الشتاء يا ريتني رحت يوم أجلته كل يوم أجلته كل يوم
أنتم على تسعينات FM
ورجعنا لكم تاني بسرعه مع بعض على تسعينات FM وسهره رمضان.
رمضان طيب دكتور نسمة بصي انا مش سايبك النهارده من الاخر يعني براحتك يا احمد انا عايز اسالك سؤال بس سريع كده بما ان احنا كلنا وملينا التانك وشربنا وعملنا كل البلاوي اللي ممكن تودي في داهيه تمام نيجي بقى على اهميه الوجبه اللي بتخلينا نصبر بقيه اليوم لتاني كله في يوم.
الحر ايوه أها.
اللي هي وجبه السحور طبعا وجبة السحور من أهم الوجبات الرئيسية في شهر رمضان وللأسف كتير مننا بيهمل وجبة السحور ونبينا الكريم وصانا بيها تصحرف إن السحور بركة فلازم نهتم بيها قوي بتدي طاقة للجسم زي ما أنت ما قلت ودي بتساعدنا إن إحنا بتحمينا من التعب والإرهاق لتاني يوم وكمان بتقلل إحساسنا بالجوع والعطش وكمان بتحافظ برضو على مستوى السكر في الدم أثناء الصيام طيب سريعا كده انا عايزه اقول مواصفات وجبه السحور اول حاجه لازم تكون بتحتوي على نشويات معقده زي الحبوب الكامله الخبز الاسمر الشوفان كمان لازم فين يكون- الفول ما انا لسه هقول البقوليات زي الفول او العدس دي بتكون بتدي احساس بالشبع لفتره طويله البيض مهم جدا ان هو بروتين حيواني عالي, عالي القيمه الغذائيه وبرضه بيدي احساس بالشبع كمان لازم نهتم بالخضروات وخاصة الخس والخيار إن- عشان بيحتوي على نسبة عالية من المية والألياف اللي بترطب الجسم وأهم حاجة زي ما قلنا الزبادي عشان بكتيريا نافعة دي بتحافظ على الجهاز الهضمي وبتحسن من عملية الهضم وبتقلل من مستوى الحموضة ويفضل إن هي بتحتوي على بعض برضو ال- الأغذية الغنية بالبوتاسيوم زي التمر أو الموز أو المشمش المجفف عشان تقلل آه، إحساسنا بالعطش طيب خلينا ناخد اخر سؤال لان ده جالي كتير جدا برضو آه، لما الشخص يا كابتن كريم بيبقى حد رياضي ومتعود ان هو بيمارس الرياضه ولاي ظروف او اي دروب حصل في حياته ووقف عن التمرين لما يجي يرجع تاني هل ده بياخد وقت طويل عشان اعاده هيكله الجسم تاني لا ما بياخدش وقت طبعا هو بيكون احسن من شخص لما يبدا من الاول خالص هو بيكون عنده feedback بيكون عارف ال system ماشي ازاي بيكون عارف استجابه جسمه عامله ازاي آه، بيكون استجابته اسرع من استجابه حد ما اتمرنش قبل كده فهو لازم يرجع وياخد القرار ويحط target قدامه ان هو يرجع لل top form اللي كان واصل لها في الاول قبل ما يبطل تمام فدي حاجه الموضوع مهمة يرجع جداً.
للاراده برضو طيب تاني احنا معانا تليفون عشان مش عايزين نزعل حد خالص بصوا في يا تليفون جماعه انا معايا؟
عايز اقول لكم ان ساعه كابتن كريم ابتدت تشتغل الراجل من كتر التمارين الساعه شغاله بتظبط وقتها طيب خلينا ناخد مكالمه قبل ما ننهي الو الو مساء أيوة.
الخير مساء مساء النور الفل عليكي ازيك يا شيري عامله ايه؟
الحمد لله مين معايا آه انا ولاء ازيك يا ولاء طبعا كل سنه معاكي وانت برنامج طيبه من ال season الاول والثاني وحلقه النهارده طبعا ما ينفعش افوتها يعني حبيبتي منوراني قولي لي بسرعه في وانا احمد سؤال ثانية واحدة وانا احمد جاي معاكم اهلا زيارة في بيك الموضوع اهلا بيك لا منور والله انا لسه هكمل على فكره يعني أنا اللي خدتها.
محترمين جدا ربنا يخليكي ما انا لسه اقولك عايزه لا، عشان الوقت منورين بجد.
بيخلص عايزه تساليهم سؤال قبل ما ننهي فرصه ان هم معانا النهارده انا بصي انت النهارده جيتي لي على الوجيعه طبعا إن- ان رمضان بوظ كل حاجه يعني شهر جميل وفضيل وكل حاجه بس في حته الاكل ومقاومه الحلو والعصاير بعد العطش وال- مش مش عارفه اسيطر فهي دي ال- النقطه يعني احمد بيعيط إيه معايا بيلعب على دماغي ان انا اعرف اقفل كل ابواب الاكل يعني مش عايزه اشوف ليه- اكل عايزه ليه- لما اشوف ليه الاكل كده ما يا اكلش طيب مش انت قادرة أعمل انت كده.
بقى اكيد سمعتي معانا دكتوره نسمه وهي بتقول ان شاء الله باذن الله كده حته قد نص كف ايدك لو كف ايدك كبير شويه يبقى يا بختك في النص بتاعك هيبقى صعب كبير قوي صعب قوي اكبر واحد في العيلة اكبر واحد في العيلة وهاتي نص ايدي اه هاتي- خدي اكبر كف عندكم وقيسي عليه ومرتين بس يعني طلع النص ده مش مش متكرر يعني هنعمل ايه يا ولاء يعني آه، اه ولاء واضح ان هي قفلت آه، ولاء يأست زعلت مننا
ميرسي جدا يا ولاء وميرسي جدا لمكالمتك وحابب كمان اشكر اه والله آه، نورتونا النهارده كابتن كريم.
وسعدنا بيكم احنا كمان تبسط مبسوطين نسمة.
جدا و نورتونا في تسعينات F شيري كده كده هتتمرن هنستناك آه.
انت يا احمد بقى إن شاء شيري الله.
بتتمرن وبتعمل دايت مستنيين احمد بقى والله معانا التمرين هشجعها والدايت هشجعها هشجعها هتشجعها من برافو الاثنين برافو برافو يا شيري برافو استمري ها استمري لا ده انا هتقفش اصلا بعد
دي قفشتي خلاص ميعادنا يوم السبت يوم السبت ويوم يلا انت بنت حلال بتستاهلي المهم ميرسي جدا ليكم بجد وبجد كانت سهره جميله جدا معاكم استمتعنا معاكم.
احنا جداً.
كمان جداً.
استمتعنا بيكم وكل سنه و- وانتم طيبين وب- وبخير ويا رب دايما وبعتذر جدا وبشكر جدا طبعا اللي بعتونا ال comments وكلمونا وبعتذر جدا اللي اه كلمونا والله وكان في واللي مشاكل بعتوا في لنا ما الاتصال.
قدرناش نقرا ال comments بتاعتهم الوقت عدى بسرعه جدا جدا وبشكر جدا شيري بصراحه ان هي معايا وانا يا في احمد أول والله سهرة على نورتني الهوا.
نورتني النهارده ومبسوطه ان انا طلعت معاك جدا جدا وان شاء الله مش اخر مره ايه رايك بتعالي كل يوم ماشي
يا رب دايما تكونوا بخير رمضان كريم عليكم جميعا يا رب استمروا آه آه.
بجد اكل صحي ودايت ورياضه لان فعلا دي حاجه مهمه جدا سيبكم من الهزار اللي كنت بهزره بس فعلا عشان تبقى حتى بدنيا مرتاحه لازم في رمضايت يبقى رمضانكو رياضة ودايت ويبقى أسلوب حياة وعايزة أقول لكم كمان استنوني آه، أنا وأحمد في سهرات تانية مع زمايلنا الحلوين آه، التانيين آه، مش عايزين نسيبكم في رمضان بإذن الله هنبص عليكم كل شوية كل يوم سهرة الساعة 11 بالليل هتلاقوا مذيع ومذيعة أو مذيعة ومذيع أو مذيعتين أو مذيعين اهو شفت الموضوع فيه تشكيلة يعني حلوة 4 4 2 فهتسمعوا إن شاء الله سهرات جميلة بفقرات مختلفة يا رب نكون خفاف عليكم على قلبكم يا رب آمين تكونوا يا مش رب.
متضايقين من الدايت ها آه، يا رب يا رب دايما بخير و سعدنا بيكم سعدنا بيكم و- جدا واسمعوا بقى الفقرات ال- سهرات الجاية إن شاء إن الله شاء الله بإذن الله ميرسي
أنا عارف إني مش هقدر أضحك عليكي وهو يخبي إزاي أنا ندمان وعايز أبوح بسر ليكي وعشان كده هو جاي أصل في حاجة عندي وأنا مش هقدر أداريها في حاجة عنده من زمان ما كانش قالك عليها أنا حبيت عليك كتير بس أنا عندي كرش كبير أنا خبيت عليك كتير أنا عندي كرش كبير
تسعينات اف ام